هنا مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي قد مضى ثلثا رجب واوشك شعبان ان يدخل وما ادراك ما شعبان عارفين خطر شعبان ايه تعرف يا اخي ايه خطوره شعبان مش واخد باله شهر شعبان تعرض الأعمال على الله شهر شعبان يا إخوة في كل سنة في محيطي الشخصي أكثر عدد من الإخوة بيموت في السنة كلها في شهر شعبان اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا ذلك الآن وقد بقي يعني آه السبت 26 يعني على الاربع هنبقى ايه اول شعبان ما قدامكش غير الاسبوع ده لكي تتوب الى الله نريد ان نجعل هذه الليله ليله التوبه اللهم تب علينا يا رب الحمد لله على السلامه يا ريس اربع اسابيع ما جيتش عملوا في قلبك ايه اخوتي ان شعورك ان صحيفتك ستعرض على الله تصور انت ان تعرض صحيفتك وفيها كذبه عارف يا اخي اخطر حاجه ايه انها كذبه ملهاش لازمه مفيش من وراها مصلحه ان فيها زانية نظرة عين يعني او كلمة فحشة فحشاء وهذا يعني يعرض على الله ان يعرض على الله في صحيفتك كلام فارغ كتير أن يعرض في صحيفتك على الله سوء أدب سوء أدب فاحش بذيء مقيت شكلك ايه والله ينظر الى هذا الكلام اخوتي نحن بحاجة حقا إلى أن نتوب من أشياء كثيرة اللهم تب علينا اللهم ارزقنا شهوة التوبة اللهم قونا على تجويد التوبة اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في التوبة اللهم وتقبل توبتنا محتاجين نتوب الليلة في هذه الليلة أن نتوب الليلة ودعك من الخداع والمكر والتلاعب بالتوبة أصدق أصدق الليلة تب من شغل القلب بغير الله من حب الدنيا والتعلق بها تب من التوسع في الشهوات وارتكاب الحرام تب وكما قلنا في اللقاء الماضي قال الله يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فلانا في فلان معين في حياتك فلان او فلانه في شخص معين في محيط حياتك هو ده اللي بيفسد عليك حياتك مع الله تب من هذا الشخص تب من هذا الشخص عارف في بعض الإخوة في بعض الأشخاص اللي أنا أعرفهم اكتشفت إن فلان اللي في حياته ده عارف مين هو بيعبد نفسه بيعبد شخصه بيعبد ذاته أنا قلت لكم قبل كده الكلام ده اتكرر معانا زمان كتير جداً ان بعض الناس في مقتبل عمره واول حياته رسم لنفسه امل حلم انه هيبقى شيخ كبير او هيبقى تاجر كبير او هيبقى آه، باشا كبير او هيبقى صاحب منصب كذا رسمها رسم الصورة دي وعلقها وبروزها رسم صورة الصورة دي فيها صورته هو رسم صورة لنفسه إذا كان بيحلم إنه يبقى شيخ رسمها لابس آه، غترة حمراء وشايل كتب ورسم نفسه إذا كان بيحلم إن هو يبقى لابس الجرافته والبدله ال- والنضاره ال- والعربيه ال- هو رسم صوره لنفسه بيحلم بيها انه يكونها وعاش حياته يركع ويسجد للصوره واضح عايش حياته بينفذ الصورة اللي بيحلم بيها فتلاقيه إذا حفظ قرآن مش بيحفظ لله بيحفظ لأن الصورة دي لازم يبقى حافظ قرآن إذا صلى في مسجد أو بنى مسجد هو مش بنى مسجد لله ده لأن الصورة دي لازم يبقى عنده مسجد هو إذا تصدق أو أكرم فقير أو التزم بالدين أو صاحب هو عمل كده فقط لنفسه لا لله فهو عبد نفسه لا عبد الله كتير رددت عليك السؤال ده وعايز اسمع منك إجابة الليلة قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هل نحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش لأنفسنا عايش لله ولا لنفسك وشهواتك واهواءك وحظوظ نفسك ولمراتك وولادك وشركتك ومظهرك بين الناس وعيالك واصحابك والمنصب اللي انت بتحلم بيه والمرتبه اللي انت بتتمناها عايش لله ولا لغير الله اوعى تكذب الذي يعلم حقيقتك الله والذي يريد ذلك منك الله فلا تخادع الله ولا تمكر على الله اصدق وتب ان من اعظم النعم التي اكرمنا الله بها نعمه الامهال نعمه ايه يعني ايه نعمه الامهال ان ربنا صابر عليك لحد دلوقتي نعمه الامهال ان ربنا حليم صبور أعطاك فرصة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف وألفين وخمس تلاف وما زال ربنا الصبور الحليم صابر عليك لسه قدامك فرصة لحد دلوقتي ان انت برضه ممكن تتوب وياما ناس غيرك أخذوا لسه امبارح كنت بقرا قصة واحد كان ظالم اللهم اهلك الظالمين اللهم انتقم من الظالمين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك ان تعود ايام الظلم مره اخرى اللهم لا تعد عهدهم اللهم كدهم وامكر بهم واصرف عن المسلمين اذاهم اللهم اخذلهم اللهم امقتهم اللهم اهزمهم اللهم وفق عبادك الموحدين اللهم أذن لشريعتك أن تحكم يا رب العالمين كنت بقرأ قصة واحد من الظالمين القدام يوم ما رئيسه قلب عليه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا يوم رئيسه قلب عليه يوم رئيسه قلب عليه خد عربيته وطلع يجري على الصحراوي على مصر اسكندرية الصحراوي هيروح فين بيفر اهو بيجري وخلاص ركب العربية وسايق لنفسه وطيارة فوجئ بعربية شايلة حديد وانت عارفين الحديد اللي هو من من ورا ده قام طالل من العربية دخل في الحديد فدخلت أعواد الحديد في كل جسمه فلم يستطيعوا أن يستخرجوه حتى قطعوه قطعا إن ربك لبالمرصاد إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فلذلك أنا بقول لك ده, ده, ده لو أردنا أن احنا نضرب الأمثلة بقى في كيفية إهلاك الظالمين ده في زماننا الأمثلة واضحة في إذلال الظالمين فلذلك أنا بقول لك من نعمة ربنا عليك إن ربنا صابر عليك لحد دلوقتي هتتوب إمتى؟ ها طب استحضر ذنبا من ذنوبك الآن وقل تبت بس شوف الذنب الأول هتوب منه ما تقولش تبت وخلاص تبت من إيه؟ هات ذنب كده كبير أنت حاسس إن هو ده مشكلتك بينك وبين ربنا وقول تبت قول تبت اللهم استرنا ولا تفضحنا اخوتي ما زلنا في الرحلة الى الدار الاخرة ما تنساش بس انك تبت ما تنساش انك تبت من ايه عشان من شرط صحة التوبة العزم على عدم العقل مش هترجع للذنب ده تاني ابدا ما زلنا في نظرة على الموقف خرجت من قبرك معك سائق وشهيد تحمل ذنوبك على ظهرك ومضيت إلى الساهرة أرض المحشر واجتمع الناس جميعا في أرض المحشر وأول ما طلعوا تطاير الصحف ويا ترى لو تطايرت الصحف الآن لو تطايرت الصحف الآن أين سيقع كتابك في يمينك ولا شمالك ولا ورا ظهرك الآن اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وتقبل توبتنا خدت كتابك بيمينك ان شاء الله اللهم اجعل كتبنا بايماننا ثم انطلقت بعد تطاير الصحف الى الميزان وجبنا الميزان وعرفت ان وحدة الوزن الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقلنا ان الكتاب بتاعك مكتوب وبالصوت والصورة يعني ربنا سبحانه وتعالى كاتب عليك انك انت في اليوم الفلاني عملت كذا ومتسجله فيديو بالصوت والصوره فيوم القيامة كل بلاويك هتشوفها بعينيك قال سبحانه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه هتشوفها بعينيك فيديو فيديو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقفت قدام الميزان ومعاك الصحف بتاعتك وبدأنا نحط في الميزان صحيفة حسنات قلت الحمد لله صحيفة سيئات قلبك يطب يا رب استر يا رب وبعدين صحيفة حسنات يا رب لك الحمد وعمال انت تبص عارف مين اللي بيوزن لك مين اللي بيوزنك الله الله الله هو الذي يزن بنفسه جل جلاله وانت قاعد تطالع صحفك يا ترى دي حسنات ولا سيئات وعينك على لسان الميزان رايح جاي وقلبك رايح جاي معاه يا رب استر يا رب ودعاء الانبياء والملائكه يومها سلم يا رب سلم كل الناس يومها بيقولوا ايه سلم يا رب سلم وانت قاعد تقول سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم خلص الوزن وارجو ان نكون جميعا اللهم اجمعنا في الجنه اللهم انا نسالك الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب ثقل ميزانك قول الحمد لله فإذا ثقل ميزان رجل نادى ملك لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا أو يقال سقي فلان ابن فلان واللي يقول لك ان الناس يوم القيامه بي- بينادوا باسم امهم غلطان عندنا دليل صحيح قال رسول الله صلى الله عليه انتوا ما بتصلوش على النبي النهارده ليه الا بالزق يعني صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حسنوا اسماءكم واسماء ابنائكم فانكم تنادون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم عشان كده بقول للاخوه اللي بيدوروا على الاغراب يسمي بنته ريتاج انت عرفت ازاي اه آه. ما اليومين دول بقت دي الموضه انت عارف ريتاج يعني ايه قفل معنى كلمه ريتاج ارتج الباب يعني اغلقه قفل يقول لك لا ده ريتاج ده مفتاح باب الكعبه لا ما هو احنا بنقول ايه مفتاح القفل مش ده مش معناها ريتاج اللي هو القفل القفل نفسه الشاهد ايه الاغراب بقى واحد آه، مش عارف مسمي بنته ايه المهم الشاهد ايه ما تسميش اسماء غريبه سمي اسماء الصحابه يعني زي ما بقول كده عندك اسماء البنات سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم عنده اربع بنات وثمان نساء 12 اسم نساء سمي على اسم زوجات النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم عايز تسمي اسماء رجاله بقى عندك 1400 صحابي سمي اسماء الصحابه عايزين جيل انا مش عايز اروح الناحيه دي خالص لكن آه، بعدما بدا لنا ان ربنا اكرمنا والتمكين على وشك وبعدين دلوقتي احنا خايفين ومهددين اللهم مكن لدينك في الارض اللهم لا تولي علينا الظالمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ال- بقول ايه ان بدا لي ان القضية بقى قضية التمكين مش هتيجي كده سكتها جيل جديد جيل نظيف عشان كده عايزكم في خلال اليومين اللي فاضلين دول اسألوا الناس اللي, اللي اسألوا هو انتوا عايزين ترجعوا العهد الماضي تاني انتوا عايزين انت عايز كده ليه قول لي ليه في ناس عايزة كده فعايزين نسأله إذا كان بيقول كره في الإخوان طب ليه واحد بيقول بيزعم بيدعي إن أنا هطبق شريعة واحد بيقول لا ما ينفعش يبقى حج عليك أمام الله إنك تاخد حتى المدعي ده بظاهره وإن كان كاذبا بس أنت عملت اللي عليك الشاهد قلنا مش عايزين نروح السكة دي صلي على رسول صلي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي ثقل كتابك قلنا بعد ثقل الكتاب بعد تطاير صحف واخذ الكتاب كل واحد عرف سكته بقى رايح فين رايح جنة رايح نار تفاجأ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض انت عارف يعني إيه إيه الناس بقى عددهم يوم القيامة عددهم كم؟ من يوم أن خلق الله البشر إلى أن تقوم الساعة كل دول واقفين في أرض واحدة تفاجأ بقى كل واحد بيجري ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين هيبدأ كل واحد يدور يقول أنا عارفه اللي وداني في داهية سلمهولي يا رب وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك الكل يجري ورا التاني وتلاقي واحد ماسكك من رقبتك تعالى انت اللي ضلتني ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين الدنيا كلها ساعتها كله بيخبط في بعضه ده يقول له انت اللي ضيعتني وده يقول له لا انت كنت ضايع اصلا وده يقول له هات فلوسي يقول له ما خدتش منك فلوس وده واحد النهارده طالع بيقول ليه عندك فلوس مالكش عندي حاجه خلاص هاخدهم منك يوم القيامه واحنا يوم القيامه امام حكم ها عدل لا ظلم اليوم قول لي مالكش خلاص انا بقول انا ليه يوم القيامة يحكم بيننا ربنا وانا بقول ان اللي يعرف ربنا ما يقدرش يقول لحد هقابلك يوم القيامة اللي يعرف يوم القيامة ما يقدرش يقول هاخد حقي يوم القيامة النهاردة بيقول لي ليه عندك خمسة قروش اتفضل يا عم خمسة قروش بس انا عايز اجي يوم القيامة ما اقفش من القبر على الجنة عدل اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية آمين يا رب اللي عايز كده ما يخليش عليه حق الحد خلص نفسك اول باول من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الايه الثانيه ولا خله ولا شفاعه بعد هذا تاتي المرحله الاخطر العرض على الله قال الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه العرض على الله ينادى فلان ابن فلان اخبري للعرض على الله وتلاقي نفسك خارج من بين الصفوف لوحدك وشوف بقى لو واحد قام وقف من وسطنا دلوقتي وجه هنا وكل العيون بتبص عليه رايح فين للعرض للعرض على مين اه الجبار الله في يوم قال الانبياء لقد غضب الرب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اقبل لا ده بعض الناس ينادى للعرض فلا ياتي فتاتي به الملائكه وشوف بقى لما الملائكه في هذا اليوم يمسكك من كتفك يمسكك من قفاك يمسكك من دراعك يزقك من ظهرك انا عايزك آه، تتصور الوضع ده ويقبل العبد على الله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره قال الله جل جلاله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون قال الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتفاجئ الناس كلها واقفه صف زي ما سيدنا النبي قال صلي عليه يسمعهم الداعي وينفذهم البصر تبص كده تشوفهم كلهم تقول كلمة كل الدنيا تسمع تخرج وحدك والناس كلها واقفة وانت تخرج وحدك تمشي لوحدك تقبل على الله وحدك ليس معك أحد لما حكموا على الظالم قلت اوعوا تفكروا ان ده الحكم النهائي لا الحكم النهائي امتى يوم القيامة قال الله جل جلاله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه أمن يكون عليهم وكيلا هتوكل مين محامي عنك يوم القيامة ها رد علي عندك محامي جدع يقف يدافع عنك يوم القيامة قدام ربنا راحوا للأنبياء راحوا لسيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى راحوا لهم والكل قال طب اروح لابويا يابا يا ابويا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و وبنيه الكل يقول نفسي نفسي خلاص أنا بقى هدافع عن نفسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما- أنت- صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يو صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوم القيامه ثلاث عرضات اما عرضتان فجدال ومعاذير وفي الثالثه تتطاير الصحف فمن اخذ بيمينه واخذ بشماله عرضتان جدال ومعاذير هتعرض على ربنا العرضه الاولى قال الله عبدي في الحديث القدسي ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأزرك ترأس وتربع فلم عصيتني أنا نفسي واحد مسلم موحد يؤمن بهذا يجاوب على السؤال ده ربنا بيقول له أنا مش خلقتك وكبرتك واديتك وخليتك رئيس وأذرك ترأس ترأس يعني إيه؟ تبقى رئيس مش شرط رئيس جمهورية يعني بس رئيس شركة رئيس بيت رئيس آه رئيس اي حتة رئيس اي حد رئيس اي حاجة واذرك ترأس وتربع يعني يبقى عندك ربع فلم عصيتني هتقول له ايه والله ما انا عارف هنقول له ايه هتقول له ايه لما يقولك انت عصيتني ليه مش اديتك فلوس واديتك صحة وخليتك تاكل وتعمل حمام ليه عصيتني انا مش سترتك وعافيتك واديتك نعم بعد ما غلطت وامهلتك سنين طويلة عشان تتوب ليه عصيتني ما تقولوا يا مسلمين هتقول له ايه لما يسألك فلم عصيتني هتقول له ايه الناس في اليوم ده يا جماعة نوعين في نوع المؤمن معترف مقر هو خد الصحيفة بتاعته وعرف البلاوي اللي فيها ومنكسر وخاضع وذليل داخل على ربنا وهو عارف غلطه ربنا يقول له عبدي لبيك يا رب لما عصيتني قل عبدك المذنب يا رب انت خلقتني وتعرف عيبي ما تشيلوا الساعة دي من هنا بقى اللي بتضحك علينا كل يوم عبدي لبيك يا رب أنت فعلت كل هذا نعم يا رب لما عصيتني غرتني نفسي وغلبني غلبتني شهوتي وغرني حلمك وغرني سترك وخدعني الشيطان العفو يا رب العفو يا رب عبدي لبيك يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله جل جلاله يوم القيامة عبده المؤمن منه حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه فإذا بدا للعبد الهلاك قال الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم خذوه إلى الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب ده الاولاني المقر المنكسر الذليل المعترف التاني بقى والعياذ بالله مكار مخادع كان في الدنيا عايش الأونطة وعرف يمكر بالناس ويخدع الناس ويأخذ الدنيا بالباطل فظن أنه يستطيع هذا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب اللي هيناقش يدخل جهنم قالت يا رسول الله امهلني اليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلكم العرض ذلكم العرض العرض يعني ايه ربنا بيعرض عليه انت عملت كذا يقول ايوه يا رب انت عملت كذا نعم يا رب عملت كذا ليه تبت يا رب اخطأت يا رب انا اصلا وحش يا رب سامحني يا رب انا انت خلقتني وتعرف عيبي يا رب الست قد سترتها علي في الدنيا كده عرض ربنا يعرض عليه هو معترف الثاني هيناقش انت سرقت السرقه الفلانيه لا يا رب انا ما سرقتش هم كانوا واخدينها اصلا بالباطل وانا خدتها انت زنيت لا يا رب انا ما زنتش هي اللي كانت ماشيه عريانه انا هعمل ايه انت اديتني عينين وانت قدرت عليها تمشي عريانه اه اه اه يعني اروح فين شارع كانت كلها كده بيناقش ربنا من نوقش الحساب عذب يأتي المنافق أو الفاجر أو الكافر يوم القيامة فإذا نودي للعرض على الله قال يا رب إني لا أرضى شاهدا إلا من نفسي يعني ببساطة كده هيقول له يا رب كل الكلام المكتوب ده والورق ده اللي مش عارف هو ورق ولا ايه يوم القيامة يقول له كل الصحف اللي مكتوبة عليا دي لا لا ما تلزمنيش انا مش عايز حد يقول عليا ان انا عملت انا هقول انا عملت ايه انا لا ارضى شاهدا الا من نفسي فيقول الله جل جلاله اختم على فيه خلاص يختم على فمه ما تتكلمش اسكت ثم يقال لاعضائه انطقي فتقول العين زنيت وتقول اليد سرقت وتقول البطن اكلت الحرام مش انت مش عايز شاهد الا من نفسك طب خد يوم تشهد عليهم ها السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم آه ثم يطلق لسانه ده كان حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيقول تبا لكن فعن كن كنت أناضل يقول لإيده انت بتشهدي عليا انا كنت بدافع عنك عشان ما تتحرقيش بالنار ان كنا كنت اناضل تصور نفسك في هذا اليوم بما ستشهد عليك عينك ويدك ورجلك وبطنك بما سيشهد عليك لسانك اخوتي اريد الان ان انتقل بكم من هنا وما ادراك ما هنا هنا مدرسه الربانيه الى هناك وما ادراك ما هناك ارض المحشر دعوني واياكم نحلم هناك كتاب للحارس المحاسبي اسمه التوهم قال فيه القصه دي توهم نفسك فتعالوا انا مش عايز ابص عليكم ولا تلفت يمين وشمال انا عايز اتوهم معاكم ان احنا في الموقف تعالوا نعيش الحتة دي نعيشها حقيقة ما تلتفتش ما تتكلمش انا عايزك تطاطي راسك تنكسر لله وتبص على قلبك وتغمض عينيك وتتصور الموقف ده شكله ايه اسمع معايا كده حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى وقد بقي الجبار الاعلى كما لم يزل ازليا واحدا مفردا بعظمته وجلاله ثم لم يفجا روحك الا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله بالذل والصغار منك ومنهم فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك كانك تدعى الى العرض على الملك الاعلى فطار فؤادك فطار فؤادك وشاب راسك للنداء لانها صيحه واحده بالعرض على ذي الجلال والاكرام والعظمه والكبرياء فبينما انت فزع للصوت اذ سمعت بانفراج الارض فوق راسك فوسبت مغبرا من قرنك الى قدمك بغبار قبرك قائما على قدميك شاخصا بصرك نحو النداء قد سار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة مخبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم توهم نفسك بعريك عريان حافي بعريك وذلك وانفرادك بخوفك واحزانك وغمومك وهمومك تحمل على ظهرك ذنوبك في زحمة الخلائق عراه حفاه صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة فلا تسمع إلا همس أقدامهم والانصات لصوت المنادي حتى اذا وافيت الموقف ازدحمت الامم كلها من الجن والانس عراه حفاه قد نزع الملك من ملوك الارض ولزمتهم الذله والصغار فهم اذل اهل الجمع واصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله في أرضه ثم أقبلت الوحوش من البراري وترى الجبال منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت الوحوش خلف الخلق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أزلهم البعث وجمعهم النشور حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها استووا جميعا في موقف العرض والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمس ضوء الشمس والقمر واظلمت الارض بخمود سراجها واطفاء نورها فبينما انت والخلائق على ذلك اصارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمتها من فوق رؤوسهم وانت تنظر بعينيك الى هول ذلك ثم انشقت السماء بغلظها خمسمائة عام فيا هول صوت انشقاق السماء في سمعك ثم تمزقت ثم انفطرت وفتحت فكانت ابوابا والملائكه قيام على ارجائها فما ظنك يا عبد الله بهول تنشق فيه السماء حتى ذابت صارت كالفضه الفضة المذابة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يوم تكون السماء كالمهل فبينما ملائكة السماء الدنيا على حفتها
إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب نزل الملائكة بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه
فتوهم تخيل كده شكل السماء عامل ازاي اما اتفتحت ابواب تصور كده الملائكة على ارجائها واقفين على كل الابواب دي فتحت ابواب والملائكة نازلين جري جري جري جري جري من السماء تخيل تحدرهم من السحاب بعظيم اخطارهم وكبير اجسامهم وهول اصواتهم وشدة فرقهم منكسين رؤوسهم لذل العرض على الله عز وجل فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم فيقول الناس أفيكم ربنا ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم فنادوا بأصواتهم تنزيلا لما توهمه أهل الأرض قالوا سبحان ربنا ليس هو فينا لكنه آت
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
حتى إذا وفى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين ولا ظل لأحد إلا ظل رب العالمين فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها ثم ازدحمت الامم وتدافعت فدفع بعضها بعضا وتضايقت فاختلفت الاقدام وتقطعت الاعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج انفاس الخلائق وتزاحم الاجسام ففاض العرق سائلا حتى استنقع على وجه الارض ثم على الابدان ثم على قدر مراتبهم ومنازلهم بالسعادة والشقاء بلغ العرق ركب بعضهم وبعضهم على شحمة أذنه ومنهم من كاد يغيب في عرقه يوم يقوم الناس لرب العالمين فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من الفزع والرعب الناس معك منتظرون لفصل القضاء الى دار السعادة او دار الشقاء حتى اذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهى وطال وقوفهم لا يكلمون ولا يتكلمون في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى إذا تقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم الى النار سلم يا رب سلم اللهم نجنا من النار نعوذ بك من النار اجرنا من النار نجنا من النار لا تجعلنا من اهل النار فسقوا من عين آنيه قد آن حرها واشتد نفحها فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو النار فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم الكل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله يا ويلك من رب غضبان نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فتوهم لسه لحد دلوقتي قلبك ما جاش فكر كده في الوقفة دي انسى هذا اللي احنا فين دلوقتي ارحل بذهنك وعقلك ووهمك الى هناك الى ارض المحشر تصور تخيل توهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي نفسي نفسي فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي فيا هول ذلك وأنت تنادي معه بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بيوم ينادي فيه آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله وقدر منازلهم عند الله كل منهم ينادي نفسي نفسي شفقا من شدة غضب ربه فأين أنت منهم إذا كان سيدنا إبراهيم خليل الله بيقول نفسي نفسي أنت تقول إيه سيدنا موسى كليم الله يقول نفسي نفسي أنت تقول إيه فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم وإشغالك بذلك اليوم وبحزنك وخوفك لذلك اليوم مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والمؤمنون بدار الخلد سكانا اللهم ارزقنا الجنة اخوتي لمثل هذا فليعمل العاملون في ذلك فليتنافس المتنافسون من شهور وانا بقول ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره عايزك تتصور الوقفه قدام ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه أريدكم الليلة لا تنم حتى تتقي النار في هذا الموقف تصدق بنص بلحة بنص جنيه نص جنيه بنص رغيف بنص بطيخة بنص كيلو جبنة بنص بنص أي حاجة يتصدق بالنص وقول يا رب ده لتقيني النار بنص مليون جنيه بنص ألف كل واحد باللي يقدر عليه تصدق بنص وقول له يا رب ده لتقيني به النار يوم القيامة يوم أقف بين يديك ما معيش أي نصاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير ما عندوش انصاص كل اللي معاه مجمد سليم يبقى اللي زي ده يطلع ايه اتنين اتنين جنيه ميتين جنيه الفين جنيه عشرين الف جنيه اتنين مليون جنيه مين يتصدق عشان اليوم ده تصدق بيهم زوجين اتنين وقول له يا رب دول عشان الوقفة قدامك عشان كده من أنفق زوجين جزاءها إيه ولمن خاف مقام ربه آه يبقى ليك جنتين لأنك أنفقت الزوجين والجزاء من جنس العمل زوجين جنتين جنتين قول يا رب دول عشان الوقفة قدامك يوم القيامة يا رب أنا مش قد الوقف ما أقدرش اللي لا يملك يبقى كلمة طيبة كلمة طيبة روح لواحد مدخن ازيك عامل ايه واقعد اتكلم معاه كلام طيب لحد ما يتوب كلمة طيبة لامك وابوك واخواتك كلمة طيبة كلمة طيبة اخوتي اوعى تنام الليله دي من غير ما تعمل حاجه للوقفه دي لو جالك حد قال لك انت بكره مطلوب للنيابه هتعرض على النيابه مش هيجي لك نوم مش هيجي لك نوم الليله دي فاذا بقول لك هتعرض على ربنا ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان تقف قدام ربنا كده وجها لوجه قد الوقفه دي هتعمل ايه اتقي الوقفه دي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله سيدنا عثمان لانه كان انسان بيفهم بيقدر قال اذا كنت بين الجنه والنار فليتني اكون ترابا قبل ان اعلم الى ايتهما اصير يعني لما بيقولوا لك تعال للعرض على الله وانت ماشي كده لحد ربنا بتقول يا ارض انشقي وبلعيني قبل ما اوصل قبل ما ما اسال قبل ما يكلمني وقع. يذكر في بعض الاثار ان بعض الناس حين يعاتبه ربه يتساقط لحم وجهه من الحياء من الله مش يعرق بقى وينقط عرق ده لحم وشه هيقع من الحياء من عتاب ربنا روح الليلة دي وما تروحش عن ودانك كلمة هتقول له ايه هتقول له ايه تصدق لهذا الموقف صلي قيام الليلة دي وادعو دايما بالنجاة من هذا الموقف اصبح بكرة صايم وادعي عند الإفطار بالنجاة من هذا الموقف عش هذا الموقف احذر هذا الموقف واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم استرنا يوم العرض عليك اللهم الطف بنا يوم العرض عليك اللهم اكرمنا ولا تهنا يوم العرض عليك اللهم سامحنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا يوم العرض عليك اللهم اغفر لنا يوم العرض عليك اللهم اعف عنا يوم العرض عليك اللهم اصرفنا الى الجنه يوم العرض عليك اللهم وكل بنا ملائكه الرحمه يوم العرض عليك اللهم انا نسالك العافيه يوم العرض عليك اللهم اجعل اخرتنا الجنه ادخلنا الجنه اللهم اكتب لنا الجنه اكتبنا من اهل الجنه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه والجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب وارفع درجتنا في الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم وارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم بكره وعشيه امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على النبي هنا مدرسه ربانيه من مدرسة الربانية نتحدث